شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أما بعد بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون يا اخواني في الله رئيس اكبر دولة في العالم يعني فتاة يهودية يعني زعمت انه اخطا معها بيل كلينتون ارتبك قدام الراي العام ارتباك شديد جدا وقرر انه يكذب رغم انه فعلا كان اخطا معاها قرر ان هو يكذب وكذب قدام العالم كله وكذب قدام الشعب الامريكي كله والفتاه كان معاها اثباتات اثبتت بيها ان هي كانت صادقه واهتز راي العام الامريكي وانقلب الكونجرس وانقلب الشعب الامريكي وانقلب الاعلام الامريكي ازاي يكون رئيس امريكا خاين ما هوش امين ازاي رئيس امريكا امريكا يكذب على الشعب الامريكي هما ما كانتش قضيتهم ان رئيس امريكا يخطئ مع فتاه هو كانت قضيتهم ازاي رئيس امريكا ما يبقاش امين ازاي رئيس امريكا ما يبقاش عنده الامانه انه يقول الصدق والصراحه للشعب بتاعه ده قائد امريكا يا جماعه انما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قائد البشريه كلها كانت الامانه بتاعته امانه تذهل البشريه امانه اذهلت التاريخ كله يا اخواني من المواقف المذهله في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف اللي يقشعر لها يعني شعر الرأس ويقشعر لها القلب ويرتجف لها الفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام اجتمع صناديد الكفر في قريش وقرروا اجماع امرهم على قتل النبي عليه الصلاه والسلام وعملوا مؤامره انهم يجيبوا راجل من كل قبيله ويحاصروا بيت النبي عليه الصلاه والسلام ويقتلوا النبي ودم النبي يتفرق بين القبائل في هذا اليوم نزل جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام وامروا بالهجره فوريا وامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يهاجر النبي كان قدامه ساعات لازم يجهز فيها يعني ما تبقى من تجهيزات للهجرة لازم يشو لازم يخرج بسرعة قبل ما يقتلوه أو يحصلوا اقتفاء الأثر من مشركي قريش ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حركة غير مسبوقة في التاريخ البشري كان عنده أمانات من المشركين المشركين كانوا بيعادوه وبيحاربوه وبيأذوه وبيسبوه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ساعة الأمانة يأتمنوه هو ويعينوا الأمانات عنده هو ويعينوا الحاجات القيمة اللي يملكوها عنده هو النبي عليه الصلاة والسلام يكلف سيدنا علي بن ابي طالب بعمليه استشهاديه ان يمكث في مكه ولا يهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام من اجل ان يوصل امانات المشركين اللي قاعدين يخططوا لقتل النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد يخطط لتوصيل الامانات ليهم مفيش انسان وصل في الامانه لهذه الدرجه في تاريخ البشريه يا جماعه القصه دي فيها حاجتين مذهلين الحاجه الاولانيه بيخططوا لقتلك يا حبيب الله وانت بتخطط لتوصيل الامانات نبي من عند الله يا اخوانا دي اخلاق نبي دي لا يمكن تكون اخلاق واحد عادي مننا دي اخلاق لا تصطنع دي اخلاق نبي من انبياء الله محمد عليه الصلاه والسلام حاجه تانية المذهله انتوا بتحاربوه وعارفين انكم بتاذوه وبتنتقموا منه وما انتوش خايفين احسن ياخد حاجتكم ويقول ده مقابل ده مطمئنين ان محمد لا يخون من خانه عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان عنده أمانة أذهلت الدنيا كلها وأصحابه طلع عندهم أمانة يرتجف لها القلب يا إخواني خبيب رضي الله عنه لما أسر لما أسروا أهل مكة بعد غزوة أحد وأرادوا أنهم يقتلوه انتقاما من يعني يعني انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر فأرادوا أنهم يقتلوه فيوم تنفيذ حكم الإعدام يوم تنفيذ حكم القتل في سيدنا خبيب كان في دار ناس معينين من المشركين فسيدنا خبيب يعني المرأة صاحبة البيت لقت معاه قطف عنب فهي تقول وليس في مكة كلها في ذلك اليوم قطف عنب ما هوش الموسم أصلا بتاع العنب بتقول ثم طلب منها موس موسي موس يعني خباب طلب منها موس عشان يستحد يعني هيعمل سنن الفطرة استعدادا لأن يقتل في سبيل الله ف وهو بيستخدم الموس سيدنا خباب وهو بيستحد بالموس الطفل ابنها غافل امه وامه مش واخده بالها وطلع يجري وقام رايح قاعد على رجل سيدنا خباب امه خارجه شافت منظر وقف لها قلبها شافت سيدنا خباب اللي محكوم عليه بالاعدام اللي هيتقتل بعد ساعه ماسك الموس الحامي في ايديه وابنها ضناها على الرجل على رجله قاعد في حضنه امه قلبها وقف شعر رأسها وقف قلبها ارتجف ونظرت لخب- لخبيب وهي خلاص ليس عندها ذرة شك ان خبيب هيقتل ابنها ان خبيب هينتقم منهم ان خبيب هيساومهم حريته مقابل رقبة ابنها بص لها خبيب ونر- وقرأ نظرة الفزع اللي في عينيها وضحك قال لها أتخافين مني على ولدك أنت خايفة مني على ابنك مش احنا أنت مش عارفة المسلمين مش عارفة أمانة المسلمين مش عارفة إن احنا ما بنخونش مش عارفة إن احنا لا يمكن نخون أبدا نظر لها وهي خايفة على ابنها وساب لها ابنها كان ممكن في اللحظة دي خبيب يمسك الموس ويحطه على رقبة ابنها ويقول لهم هاتوا لي فرس هنا هوت وتسيبوني وتمن نجاتي هو حياة ابنكم وإلا هذبح ابنكم وأنا كده كده ميت كان ممكن يعمل كده ولكن سيوف المسلمين لها أخلاق ولكن ضرب مثل وعلم الدنيا كلها الأمانة وأبهر الدنيا كلها بدرجة من الأمانة لا يتخيل البشر إن في أمانة وصلت للدرجة دي هي دي يا جماعة أمانة الإسلام هي دي اخلاق محمد بن عبد الله هم دول خريجوا مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومرت الأيام ووصلنا لدرجة من الخيانة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى الشيخ الشعراوي رحمه الله ايام ما كان مدرس زمان كان معاه مدرس معاه في المعهد الديني وكان دايما يشتكي له اولادي إيه طب مصاريفهم غاليه الدنيا صعبه العيشه فقر والشيخ الشعراوي يتعجب الدنيا ما كانت مرتاحه يا جماعه ما كانتش بالضغط اللي احنا فيه النهارده ده فيعني يعني الشيخ الشعراوي يعني خايف احسن يكون في معصيه في حياته او حاجه المهم الراجل في يوم من الايام مروح فالشيخ الشعراوي رحمه الله لقى معاه ظرف اصفر حكومي كبير ف بيقول له ايه ده قال له ده ورق حكومي وده فاتر حكوميه واقلام حكوميه فبيقول له ده ليه قال له عشان اولادي يذاكروا فيها هعمل ايه ما انا معيش فلوس ما الدنيا ضغط فالشيخ الشعراوي قال له ده مال ح- مال عام والمال العام مصيبه اكتر من المال الخاص يعني لو واحد سرق فلوس من محفظه واحد هي مش ممكن حد فينا يحتمل ده المال العام يا جماعه انت سرقت 90 مليون مواطن مصري لو سرقت ال- من المال العام ال 90 مليون هيست... ال 90 مليون هيستنوك على القنطره انت خنت امانه 90 مليون انسان فالشيخ الشعراوي قال له هو ده السبب في الكرب اللي انت فيه توب لربنا فالراجل قال له اتوب ايه وانا بعمل ايه وايه يعني فتره والراجل جه للشيخ الشعراوي فرحان قال له الحمد لله ربنا فرج عليا وحياتي اتملت بركه وبقيت يعني المصاريف مكفياني قال له في ايه؟ قال له تبت لربنا من معصيه اخذ المال العام ده الدفاتر والورق والاقلام اللي انا باخدها ده ايه؟ فالشيخ الشعراوي بيقول يعني الراجل ده ممكن يكون مش مدرك ان خيانه الامانه الصغيره دهيت ممكن تكون مبوظه عليه كل الحياه بتاعته يعني ايه الامانه يا جماعه واحنا بنتكلم عن صفه الامانه العظيمه واحنا بنتكلم عن هذه الصفه الخطيره الامانه هي تحمل المسؤوليه الانسان الامين هو الانسان المسؤول عشان كده يقول لك امين الفصل يعني ايه امين الفصل يعني الطالب اللي شايل مسؤولية الفصل فالأمانة هي تحمل المسؤولية عشان كده أعظم إنسان تحمل المسؤولية في التاريخ كلها هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أكبر مصيبة يا إخواني إن يبقى في إنسان مش مسؤول إن يبقى في ابن مش مسؤول زوج مش مسؤول زوجة مش مسؤولة دكتور مش مسؤول مدرس فصل مش مسؤول مدير مدرسة مش مسؤول حاكم دولة مش مسؤول حدش بيسأله بره في الغرب مفيش واحد من أصغر واحد لأكبر رأس في الدولة إلا وهو يعرض للمساءلة القانونية بيل كلينتون كان هيترفد من حكم أمريكا بسبب كذبة واحدة كذبها مفيش واحد ما هوش مسؤول ب- ان ان يبقى في انسان مش مسؤول ان يبقى في اخ ملتزم مش مسؤول عن هم دينه اخت ملتزمه مش مسؤوله داعيه مش مسؤول عالم ربنا اداله علم وهو مش مسؤول اكبر مصيبه فكر الانماليه فكر وانا مالي فكر عدم المسؤوليه فكر السلبيه ده اللي دمر الامه بس اللي اخطر من فكر ان يبقى في انسان مش مسؤول ان يبقى في انسان خاين ان يبقى في دكتور خاين ياخد من شركه الادويه رحله اسبوع هو ومراته في الساحل الشمالي عشان يكتب دواء دواء معين بديله بعشر ثمنه ان دكتور ياخد مؤتمر بره او سفريه لبنان او فسحه في تركيا على حساب شركه ادويه مقابل انه يحول العيانين بتوعه انهم يعملوا اشعه وتحاليل هم مش محتاجينها بس عشان يقبض فلوس ويكتب لهم ادويه معينه هم مش محتاجينها ان يبقى فيه مدير ان يبقى فيه رئيس شركه ادويه خاين يغش في الماده الفعاله بتاعه الدواء ان يبقى فيه ضابط خاين ما يرضاش يقوم بمسؤوليته في حماية أمن الناس عشان ما يعرضش حياته في الخطر إن يبقى في مدرس خاين ما يشرحش للطلبة إن يبقى في ميكانيكي خاين ما يعرفش غير إنه يقول لك غير قطع الغيار بتاعة العربية وما عندوش حاجة اسمها إن هو يصلح بجد أو يفهم بجد إن يبقى في ان يبقى فيه استاذ جامعه خاين كل همه انه يعين ابنه وخلاص ان يبقى فيه فني في المعمل بتاع التحاليل خاين قضيته ان هو يكتب اي نتائج والناس يطلع نتائج صح او غلط ليها وخلاص المصيبه يا جماعه ان يبقى في مهندس خاين يوقع العماره على دماغ الناس ويبقى سبب في قتلهم كلهم ان يبقى في زوجه خاينه تقعد ولادها وهم اطفال قدام قنوات اطفال تدمر لهم دينهم عشان تبقى قاعده تتكلم في التليفون او تطبخ على راحتها من غير مشاكل مصيبه الامه بتاعتنا اتدمرت بسبب الخ... الخيانة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول هي دي الكلمة اللي هندور حواليها في الحملة بتاعتنا عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام في الحملة بتاعتنا عن خلق الأمانة كلكم مسؤول كل واحد من اللي قاعدين قدام الوقت هتتسأل قدام ربنا هتتسألي قدام ربنا كلكم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أنا أتكلم عن الأمانة يا جماعة ولكن أنا عايز قلوبكم تبكي مع قلبي وهو بيبكي وهو بيكلمكم عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا هتكلم معاكم عن أنواع من الأمانات كتير مننا لا يتخيل ان الامانه اكتر من ان واحد سلفني كتاب ارده له هنتكلم يا جماعه عن انواع من الامانات لا يتخيلها كثير مننا هنتكلم عن اعظم مفهوم للامانه في تاريخ البشريه اصله اعظم امين امين في تاريخ الام الحياه كلها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هنتكلم عن انواع من الامانه ما حدش مننا واخد بال باله منها ولكن بعد ما نتضلع الاول من امانه النبي عليه الصلاه والسلام امانه اعظم انسان حمل المسؤوليه في التاريخ كله وفي البشريه كلها امانه النبي يعني إيه الامانه امانه تحمل المسؤوليه النبي عليه الصلاه والسلام كان مره بيصلي مع الصحابه العصر خلص صلاه العصر وطلع يجري الصحابه ما شافوش المنظر ده قبل كده النبي عليه الصلاه والسلام بيتخطى الرقاب النبي بيتخطى الرقاب ده معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام ممكن مش م... مش مش شايف الصحابه الوقت في الوقت ده خالص ودخل حجره واحده من زوجاته وشويه وخرج بقى وهو عليه الاطمئنان والسكينه كده وقعد معاهم فالصحابه فزعوا في يا رسول الله فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راهم فزعوا ففسر لهم السبب قال لهم ذكرت شيئا من تبر عندي عندي حته ذهب كانت من فلوس الصدقات من فلوس المسلمين من فلوس المال العام عندي مش أرصدة المسلمين أحولها في حساب ليا في بنوك سويسرا وبعد كده اللي يعرف يجيبها حتى لو عملوا عليا ثورة ذكرت شيئا من تبر عندي حتة ذهب عندي فكرهت أن تحبسني لو فضلت عندي ممكن تحبسني عن الجنة لو مت وهي عندي يا رب يا رب أعنا على أداء الأمانات يا رب يا رب لا نسألك أن تخفف حملنا ولكن نسألك أن تقوي ظهرنا يا رب حديث مرعب حديث والله يا إخواني وقف القلب أنا مرعوب أنا مرعوب وأنا بقرأ هذا الحديث عليكم ذكرت شيئا من تبر عندي شوية فلوس صدقات شوية فلوس مسلمين فكرهت أن تحبسني لو أنا مت وهي عندي هتحبس أتمنع من دخول الجنة لحد ما تسأل عنها لحد ما تسأل عملت فيها إيه فكرهت أن تحبسني فأمرت بقسمتها إيه الأمانة دي الحاكم لما يبقى امين الشعب كله هيبقى امين الحاكم لو مد ايده على المال العام العام ال90 مليون مواطن اللي وراه يمدوا ايدهم على المال العام الحاكم لو عين اولاده بالمحسوبيه ال90 مليون مواطن هيعينوا اولادهم بالمحسوبيه القدوه الاب الروحي بتاع الدوله كلها تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام موقف يزلزل القلب موقف نقف بيه قدام زعماء العالم قدام الاباء العظماء بتوع الحضاره الغربيه كلها قدام كل القواد الفكريين للحضاره الغربيه والحضاره العالميه واحده امراه شريفه مخزوميه واحده من عيله كبيره واحده من عيله واصله هذه المرأة يا إخواني في الله يعني سرقت مدت إيدها عندها ده السرقة سرقت اتمسكت النبي عليه الصلاة والسلام قالها اتقطع إيدها الناس في قريش كانوا هيجنوا يتقطع إيدها إزاي يا رسول الله ده من عيلة فلان الفلاني ده واحدة واصلة يا رسول الله إزاي طب هو مين اللي يقدر يكلم النبي محدش يقدر يكلمه مفيش غير اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا اسامه كلم النبي ما ينفعش ده واحده واصله والدعوه هتضر كده يا اسامه في عائلات كبيره مش هترضى ان ده يحصل معاها يا اسامه وفي ناس كتير هتنفر من الاسلام و... والمراه دي لما تتقطع ايدها يا اسامه المراه ديت مش هتتجوز وهتعيش حياتها كده والمراه ديت مش هتتدين لانها تكره الاسلام وهتحس ان الحدود تقيله وانت عارف ان قريش لسه داخله في الاسلام جديد ما يستحملوش الحدود بالشده دي اسامه سخن راح للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله المراه المخزوميه طب بس يا رسول الله يعني النبي عليه الصلاه والسلام تغير وجهه وقال له يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله لان الحدود امانه لان شريعه ربنا امانه النبي عليه الصلاه والسلام طلع على المنبر وخطب في الناس فقال ايها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وزير وكيل وزارة مسؤول كبير محدش قرب منه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله الكلمة اللي, اللي والله لو كتبناها بالذهب ونشرناها في العالم يا جماعة لو عرفوه لأحبوه لو الغرب عرف إن دي أمانة النبي عليه الصلاة والسلام لذهل بيه والله لو والله دي خارجه من النبي عليه الصلاه والسلام والله لو ان فاطمه بنت محمد بنت حاكم الدولة بنت أمين الوحي بنت رئيس الجمهورية بنت نبي الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قطع ايد المرأة المخزومية سيدة عائشة تقول فتزوجت بعدها وتابت وحسنت توبتها وكانت تأتيني لأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ده الحدود ما طلعتش حاجة صعبة ولا حاجة والست اتجوزت والست تابت والدين والدين والدنيا جم كمان يا سلام على الأمانة يا جماعة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت دلوقتي اولاد رؤساء الجمهوريات اولاد الملوك اولاد الامراء حد بيعرف يكلمهم حد بيمشوا بالعربية شايلين ال- الأرقام من عليها وحاطين علامة معينة كده ال- اللي عايز بقى لو موتوا واحد يبقوا يدوروا على العلامة ديت ت- تدفع لهم الدية بتاعت من قتلوه الأمانة يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام علم الدنيا كلها الأمانة النبي عليه الصلاة والسلام كان مذهل في تحمل المسؤولية أعظم إنسان تحمل مسؤولية ما كلف به مفيش إنسان تفانى في مسؤوليته زي حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام أمانة النبي في الدعوة إلى الله يا جماعة ده معنى مهول أمانة النبي عليه الصلاة والسلام في التربية عارفين يعني إيه في التربية يعني الواحد بيحاول إن ربنا يستعمله في التربية مش في الدعوة بس مش في الدروس العامة بس والله يا إخواني ما حد يعرف اللي النبي اتعذب اتعذبه ولقاه في التربية غير اللي ينزل ويشتغل في التربية وسط الإخوة ويشوف ال- ال- تربية الناس صعبة إزاي ويشوف لما الترابيزه اللي بينه وبين الناس تتشال ويبقى man to man وش لوش مع الناس مع مشاكل ده والامراض النفسيه اللي عند ده والامراض القلبيه اللي عند ده وال وال وال وال والصعوبه بتاعت ده وال- والشهوات بتاعت ده والمشاكل بتاعت ده موضوع رهيب النبي عليه الصلاه والسلام اول سنه في التربيه ما باتش جوه بيته كان بيبات في دار الارقم والله يا اخواني هذا الامر لا يدرك معاناته الا من حاول ان هو يعمله النبي انه يسيب بيته ويسيب عياله ويسيب مراته ويبات مع اصحابه لمده سنه لحد ما يطلع رجاله يشيلوا الدعوه معاه ده ده عمليه استش... ده عمليه انتحاريه مين اللي يقدر يقوم بهذه الامانه يا اخواني انا ممكن اكون مهتم بالتربيه انما انا عايز اخرج اخ صالح اخ يشتغل في الدعوه انما النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيخرج ده ده النبي كان بيخرج 200 300 واحد يشيلوا الدين في الكره الارضيه لو ما شالوش الدين محدش هيشيله يعني النبي كان بيخرج عمالقة عشان في الاخر يقول اقرأهم فلان افرادهم فلان اعلمهم بالحلال والحرام فلان واحد هيعلم العالم كله علم معين يبقى معناه ان ده اتبنى ازاي النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان بيتحمل الأمانة قبل البعثة عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد حديث خطير جدا بسند صحيح لما النبي عليه الصلاة والسلام المشركين اقتتلوا بعد ما الكعبة تهدت وبنوها مين اللي يحط الحجر الأسود فدخل النبي فقالوا جاءكم الأمين جاءكم الأمين قالوا له احكم بيننا فالنبي عليه الصلاة والسلام بسط ثوبه وحط الحجر الأسود وخلى كل واحد من قبيلة يشيل طرف ثوب وبعد كده وصلهم لحد الكعبه وشال الحجر الاسود وحطه بايديه عليه الصلاه والسلام حديث صحيح ده يا جماعه على فكره ده مش كلام كده حديث صحيح في مسند الامام احمد النبي امين طول حياته النبي عليه الصلاه والسلام من قبل البعثه وهو الصادق الامين عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أمانته في الدعوة إلى الله تحمله للمسؤولية في الدعوة أنا بقول الكلام ده يا جماعة عشان شوية وهكلمكم إن شاء الله عن تحمل ال- الأمانات عن أنواع الأمانات على حوالي 20 نوع من أنواع الأمانات ممكن يكون معظمنا مش واخد باله من منه ممكن يكون معظمنا مش عارف إنها أمانة أمانة يعني يعني موضوع خطير زي ما هنتكلم دلوقتي أمانة الدعوة إلى الله النبي لما ربنا كلفه بالدعوة النبي عمل إيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بينزل اسواق منى كان بينزل خيام منى ويلف ما بين كل خيمه والتانيه يجري ورا الناس يتتبع الناس لحد الخيام بتاعتها عليه الصلاه والسلام وبيهددوه بالقتل وهو مصمم يكمل فمنهم من يحثو في وجهه التراب ومنهم من يقذفه بالحجاره ومنهم من يسبه سبا شديدا ووراؤه عمه رجل احول له غديرتان يعني زي البتاعتين دول ضفيرتان تقض وجنتا ابيض محمر يقذفه بالحجارة حتى أدمى ساقيه وعرقوبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لحد ما حددوا 19 مدخل من مداخل منى ووقفوا على كل مدخل قوة تحذر الناس من النبي عليه الصلاة والسلام إيه الأمانة دي؟ ايه تحمل المسؤوليه دي بعد كده لقى منى مفيش استجابه بدا يلف في القبائل في الجزيره العربيه راح لقبيله كنده في اقصى الجنوب وطلع لقبيله بني بني كلب في اقصى الشمال وراح لقبيله بني حنيفه في اقصى الشرق لف الجزيره العربيه بدا يلف في الاسواق راح سوق عكاظ راح سوق ذي المجاز اسواق العرب التجاريه والفنيه والاعلاميه وبتاعه الشعر كان بيلف على الناس في الخيم وفي البيوت راح الطائف في الطريق لف على 26 قبيلة كل ده بيلف على بيت بيت بيلف على خيمة خيمة بيلف على قوم قوم كان بيستنى كل واحد وافد ضيف على مكة لدرجة ان هم كانوا بيقعدوا يحذروا الناس واحد واحد داخل مكة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لانه هيكلم الكل لانه مش هيسيب حد لانه هيتفانى مع كل الناس عليه الصلاة والسلام السنة اللي قابل فيها الستة ال- ال- بتوع آه، آه، ال- المدينة المنورة الستة اللي بيعوه على الإسلام في المدينة المنورة السنة اللي قابل فيها الستة دول يا إخواني كانت ده آخر يوم في منى يعني النبي قعد منى يدعو ويشتم ويقذف بالحجارة ويسب ويحثى في وجه التراب ويلف وما يقسش اخر يوم يا جماعه في منى انتوا عارفين اللي حج ان اخر يوم ده بيبقى منى فاضي اصلا خالص بيبقى 99% من الناس بيبقوا سابوا اصلا منى خلاص ومشوا ففي النهايه لقى ستة شباب قاعدين بيكلمهم طلعوا من المدينه المنوره البلد اللي مدفون فيها ابوه اللي بلد اللي مدفون فيها ابو النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا من المدينة كلمهم انشرحت صدورهم للإسلام طهقوا من اليهود اللي مستعبدينهم ومسيطرين عليهم اقتصاديا وطهقوا من الحرب الأهلية اللي طحنت المدينة المنورة وقتلت كل قرايبهم وكل حبايبهم طهقوا من الوضع المتردي بتاع المدينة طهقوا من الوضع المتردي حتى بقى اسمها أرض الوباء بقت أرض وباء وأرض مرض وأرض فقر وأرض صراعات طائفية طهقوا أسلمهم في النهاية ربنا بعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام الأمانة يا جماعة أمانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمانة النبي وأمانة الإسلام كانت هي سبب في انتشار الإسلام في العالم الوقت مصر كلها أكبر بلد عربية 90 مليون مواطن إنما باكستان 120 مليون بنجلاديش م- حوالي 120 مليون ال- ال- المسلمين في الصين حوالي 100 مليون المسلمين في إندونيسيا حوالي 200 مليون المسلمين في المنطقة دي حوالي 700 800 مليون يا جماعة كل دول دخلوا بسبب أمانة التجار الأمانة اللي اتعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام لما شافوا الأمانة بتاعة الإسلام ذهلوا بالإسلام واعتنقوا الدين الإسلامي ودخلوا في الإسلام بسبب صفة الأمانة لما كانت الأخلاق دي عندنا لما كنا على هذه الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام أمانة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ال ال يعني أنا أنا مش عارف أقول إيه أنا هكمل إن شاء الله بإذن الله في حلقة كمان موضوع الأمانة انما انا عايز نقف مع خطوره قضيه الامانه لدرجه ان يعني احد الصحابه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه روي عنه انه كان كلما خطبنا اسمعوا الكلمه اللي هنقفل عليها الحلقه ديت في هذه الصفه الخطيره صفه الامانه ان عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان الدين أمانة الدين أمانة ق- كان كلما خطبنا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له النبي بيقول ما فيش دين من غير أمانة ووفاء لا إيمان لمن لا أمانة له كلما خطبنا يعني الأمانة كان النبي بيركز عليها لأن دي أعظم أخلاق نبهر بها العالم وأعظم أخلاق نوصل بها لربنا سبحانه وتعالى الأمانة الأمانة في العمل الدنيوي نوع من أنواع الأمانة الأمانة تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمانة تنتظرنا على الصراط يعني الأمانة يتوقعك في النار يتعديكي للجنة تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الأمانة هذا الحديث الرهيب تخيلوا يا إخواني أن الزوجة أمانة الزوج أمانة الأسرة أمانة الأولاد أمانة ال- ال- الشغل الدنيوي أمانة تعيينات الحكومة التعيينات في شركة الكهرباء وفي شركة المية وفي شركة الاتصالات أمانة اختيار المسؤولين أمانة المهنة الدنيوية أمانة الوظيفة الحكومية من 8 ل 2 أمانة يا رب أعنا على الأمانة تعلم مهنتك لو انت طبيب أمانة تعلم مهنتك مهما كانت مهنتك أمانة تعرفهم إن القرآن أمانة والركوع أمانة والصلاة أمانة والوضوء أمانة تعرفوا إن المسجد الأقصى أمانة تعرفهم إن الأسرار بين الزوج وزوجته أمانة تعرفهم يا جماعة إن الحاكم أكتر واحد شايل أمانة في الأمة تعرفوا إن الأمانات اللي عندنا في بيوتنا تجاه الناس أمانة العقد اللي أنت استلفتيه من صاحبتك وما رجعتهوش والكتب اللي احنا كلنا استلفناها من أصحابنا وما رجعناهاش مش عايز اقول الفلوس والفلوس اللي انت كلتها على المدرس بتاعك وانت في ثانوي وكبرت وبقى عندك 25 سنه وما ودتهاش تعرفوا ان البنات اللي ماشيه في الشارع بتاخد دروس دول امانه يا شاب يا اللي بتجري ورا البنات تعرفي ان انت عرضك يا بنت ثانوي امانه الشاب اللي انت بتكلميه دي خيانه لزوجك اللي هيتجوزك في المستقبل لان عرضك ده ملك لزوج المستقبل عارفين يعني ايه امانه يا جماعه ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل امانه النبي عليه الصلاه والسلام الحلقه الجايه هنكمل خطوره الامانه وعظمه اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام في الامانه وهنقف مع انواع الامانه باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الامانه اللهم ارزق الامه الامانه اللهم يا ربنا اللهم هدمت الامه بسبب الخيانه اللهم ان الكثيرون الان يخونون الامانات اللهم أعنا على أداء الأمانات يا رب اللهم أعنا على أداء الأمانات في أسرنا اللهم أعنا على أداء الأمانات إلى أهلها اللهم أعنا على القيام بالحقوق يا رب اللهم ارزقنا الأمانة وارزق الأمة الأمانة وارزق الحكام الأمانة اللهم ارزقنا الأمانة في أعمالنا الدنيوية وارزقنا الأمانة مع الإسلام ومع مقدسات الإسلام وارزقنا الأمانة في بيوتنا اللهم أعد لزوجاتنا ولنسائنا الأمانة يا رب ارزق الأمة الأمانة يا رب طهر الأمة من الخيانة نعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إن الخيانة قد دمرت الأمة من الحكام والمحكومين اللهم ارزق الأطباء الأمانة وارزق الحرفيين الأمانة وارزق موظفي الحكومة الأمانة وارزق الوزراء الأمانة وارزق الأطباء الأمانة وارزق جميع المهن الأمانة وارزق الدعاة الأمانة وارزق الملتزمين والملتزمات الأمانة وارزق العلماء الأمانة اللهم ارزقنا الأمانة يا رب اجعلنا من الأمناء الصادقين الصالحين يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش احلى دنيا عن